أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال أنا معرفش ليا اسم أنا اتولدت النهاردة من جديد دي كانت آخر كلمة قالها عم حربي تعرفوا إيه قصته؟ قال أنا أب لخمسة أولاد كنت شغال سواق على عربية نقل وكعادة الجماعة السواقين فبيجي الواحد منهم ويقول له يعني خد لك حاجة كده عشان تعرف تسهر وتعرف تسوق وانتوا عارفين النظام ده يعني اتلمت عليه شلة الأنس وقالوا له خد بس المخدر ده وما تخافش يعني ده بالعكس ده هيزيدك نشاط وهيزيدك حيوية بيقولوا كانت دي البداية واستمرت عشرين سنة وأنا مدمن للمخدرات حياتي اتدمرت كنت بضرب مراتي قدام عيالي اتحولت الإنسان بلا روح وبلا إحساس مراتي عملت معايا البدع علشان أسيب المخدرات بس ما كانش ممكن وقعد يبكي لما جه في باله المشهد ده قال أنا مش قادر أنسى يوم ما كنت أنا قاعد وكان عندنا مجموعة من الضيوف من الجيران ودخل علي ابن من أولادي وقال لي انت نسيت تاخد النهاردة وطلع لي حتة حشيش في اللحظة دي قعدت مع نفسي شوية وحسيت بذل المعصية بعد ما الضيوف مشيوا دخل علي ولد من أولادي وبنت من بناتي وقالوا لي لحد امتى هتبقى عايش في الضياع ده يا بابا كلامهم قطع فيا بس انا بقالي عشرين سنة كده صعب قوي ان انا اتغير بدأت احاول اتلميت على ناس من اهل الخير قالوا لي ما تيأس تعالى اطلع معانا السنة دي الحج وقد كان هو كان بيحكي وهو واقف على جبل الرحمة يوم عرفة وهو حاسس ان السموم اللي كانت في جسمه لا السموم اللي كانت على قلبه كل ده انزاح كل ده طهر منه عشان كده قال والله انا النهارده شخص تاني أنا حاسس إن أنا بجد اتولدت يوم عرفة وأنا وإنت النهاردة محتاجين نتولد ولادة جديدة يوم العتق الأكبر يوم عرفة ليه ما يحصلش وليه السنة دي ما يكونش شعار يوم عرفة أنا هتولد من جديد كلنا المتدين واللي مشي في الطريق شوية واللي لسه في البداية واللي بيشاور عقله كلنا محتاجين نتولد من جديد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب يخلق يبلى يتهري خلاص ما بقاش نافع القلب ده تعب مرض من كثرة المحاولات اللي لم يحالفها التوفيق والصواب فعايزين قلب جديد عايزين حياة جديدة عايزين نفتح عينينا نحس بمعاني زي ما كنا في البداية خالص لما خدنا قرار التوبة أو زي ما نفسك تبقى بجد الإنسان الملتزم اللي ينفع يحب ربنا اللي ينفع قلبه يتقرب لربنا أيوة أنا اتولدت من جديد والله الذي لا إله غيره كل الأسباب مهيئة لك ومفيش أسهل من كده والفرصة دي بقى اوعى تضيع من ايدك المرة دي 12 ساعة صيام ب 24 شهر تكفر سنتين 12 ساعة تصومهم صح وتعهد ربنا ان انت تبقى شخص تاني مش بس ان انت هتشتغل دول وبعد كده هتكبر تكبيرة العيد يعني لا مش المعنى كده المعنى ان انت بتحاول مع نفسك ومش لاقي الارادة مش لاقي ال- الاسباب المساعدة الاسباب كلها متوفرة شوف قد ايه الفرصة ثمينة الى ابعد ما يكون حديث رواه الامام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة والله مش لأهل الموقف بس الكلام عام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو مين رب العزة جل جلاله يبقى قريب منك قوي قوي في هذا اليوم العظيم ثم يباهي بهم الملائكة فيقول خد بالك من المفتاح ما أراد هؤلاء كنت عايزي ماذا أردت ايه نيتك ايه هدفك المفتاح هيبقى إخلاص المفتاح هيبقى صدق المفتاح هيبقى نية نية صادقة لوجه الله الكريم وروى الإمام أحمد وصححه الألباني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا المفتاح الثاني طلع الدنيا من قلبك لو الدنيا طلعت من قلبك وجعلت الهموم هما واحدا هم الآخرة يكفيك الله كل ما أهمك كل اللي شاغل بالك وقاطع بينك وبين ربنا إيه اللي شاغل بالك مشاكل البيت الامتحانات الجواز الشغل الفلوس هتجيب منين بيت هتعمل ايه هتفتح البيت منين هتربيهم ازاي كفاه كفاه الله ما اهم بس طلعها اتوني شعثا غبرا لا بقى مهتمين بشكل ولا منظر ولا اي حاجه جاي لك يا سيدي ويا مولاي فاقبلني على ما فيه فالجايزه عظيمه جدا الجايزة العتق من النار يوم عرفة يوم تجاب فيه الدعوات تقال فيه العثرات يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة يوم يغفر الله فيه الذنوب ويعتق فيه الرقاب من النار فنسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا من النار عايز تعتق يبقى قلبك محروق على التوبة كده إلا أن تقطع قلوبهم قلبك بيتقطع عشان ربنا يغفر لك عشان ربنا يعفو عنك عشان ربنا يستنزل رحمته عليك في يوم العتق الأكبر قلنا فضائل هذا اليوم عدوا معايا عشان كل فضيلة نعمل لها عمل أول فضيلة إنه اليوم اللي ربنا أتم فيه الدين وكملت علينا النعمة في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة بيقول له ده لو الآية دي نزلت علينا ده احنا كنا عملنا فرح كنا عملنا عيد وهو عيدنا وبنص الحديث يوم عرف عيد احنا العيد من أول يوم النحر وبعد كده أيام التشريق لا والله يوم عرفة من أيام العيد بنص الحديث روى أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب عيد يبقى الواجب العملي طالما عيد وطالما ربنا أكمل علينا فيه الدين وأتم علينا فيه النعمة يبقى لينا عبوديتين العبودية الأولانية الشكر العبودية الثانية الفرح تبقى فرحان فرحان بإيه؟ برحمة ربنا فرحان أن ربنا بلغك اليوم ده ان انت تشهد هذا اليوم يوم العتق الاكبر في حياتك لو بلغت دي من ابلغ واعظم النعم ولما تبقى فرحان يبقى القلب بيسكب فيه حب الرحمن ما انت فرحان برحمته مستشعر كده الفضل نازل والرحمات و انا مستحقش ده كله يا رب اللهم لك الحمد فلما تحمده تلاقي بردها في قلبك تلاقي قلبك كده بيزغرط يا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وما تعرفش تطلع منها عايز تقول أي حاجة تانية اللهم لك الحمد الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله على لا إله إلا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر كبيرا كبر واحنا هنقول دلوقتي برضه ليه التكبير انه هيجي معانا انه يوم عظيم فلازم تعظم في ربك لكن هو يوم فيه نعمة عظيمة فتحتاج تشكر فيها ربنا يا سلام لو القلب اتغرست فيه المعاني دي كده يطهر من جوه خالص ينضف خالص أصله لو دخلوا حب الرحمن ما ينفعش يتحط مع أي حاجة تانية يبقى عملي محتاجين يبقى فيه جزء من الوقت كده للحمد والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى وبالذات ان اليوم ده من الواجبات العملية ان كثرة الدعاء فيه مش كده والدعاء من الأسباب اللي ترفعه كثرة الثناء على الله لا أحصي ثناء عليك مش عارف أقول لك إيه أقول إيه ولا إيه ولا إيه أشوف نفسي و... وأنا مذنب مقصر وأنا الجاني العاصي أنا اللي خالفت أمرك كتير قوي أنا اللي أمرتني فخالفت أمرك ونهيتني فتجرأت أنا ده وانت المنعم علي ابتداء وانتهاء خيرك ما بينقطعش عني رغم كل ذنوبي دي يا رب لك الحمد اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله يتملي قلبك بيها يحبها منك قوي لأن دي اسمها عبادة التملق التملق يعني إنك تقعد مش عارف تثني على ربنا إزاي تقعد تمدح ربك يحبها منك قوي هو كده شأن الحبيب مع حبيبه جرب وانت تعرف يعني ايه حب الرحمن فده اول حاجة الامر الثاني انه اليوم اللي ربنا اخذ فيه الميثاق على ذرية ادم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اخذ الميثاق من ظهر ادم بنعمان اي عرفه وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني إيه الحكاية دي؟ اللي هي الفطرة اللي كل واحد مننا اتفطر عليها حد فاكر كنا في عالم الذر وبعد كده كل واحد مننا قال بلى دي الفطرة اللي النبي قال فيها كل مولود يولد على الفطرة كل واحد يتولد على فطرة التوحيد فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في الأول خالص مولود صافي مولود قلبك عامر بمعنى التوحيد قلبك في لا إله إلا الله كل الخلق كذلك ثم يحدث التلويث بسبب البيئة والتنشئة و و و طيب احنا اتولدنا كده مسلمين وربنا جمع علينا المنتين منة الفطرة ومنة البيئة الحمد لله على نعمة الإسلام ولا لا احنا قلنا لما كنا بنتكلم في أنا بعشق الإسلام إن للأسف الشديد الكلمة على اللسان بس وزنها مش في القلب بالشكل المطلوب انت حاسس الاسلام ده عظيم قوي قوي قوي كده وانك من غيره تضيع لو حاسسها بجد هتحتاج انك لما تعرف ان اليوم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فطرتك فيه الفطرة السليمة اللي تهتدي الى الحق والى طريقه والى صراطه المستقيم هتحتاج منك شكر النعمة قوي وتحتاج ان انت تحمده قوي ده الامر الثاني الامر الثالث انه زي ما قلنا يوم عظيم اقسم الله به في القرآن مرتين اول قسم اقسم الله عز وجل به في سورة البروج وانا عايز اقف على كل موضع آية عشان خاطر اطلع منها برضه فايدة قال ايه ربنا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود السماء ذات البروج البروج معناها الكواكب والنجوم بيدي في النجوم ايه معنى اللمعان النور الإضاءة والعلو مش كده السماء فيها معنى ايه لما ربنا يقسم بها لأنها شيء عظيم جدا في ايش معنى السماء ما يقولش حتى والسماء فقط زي ما يقول والسماء والطارق لا هنا والسماء ذات البروج اللي فيها كواكب منيرة ساطعة الدنيا كده فيها ايه إضاءة في نور كويس واليوم الموعود يوم القيامة روى الترمذي وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم الموعود يوم القيامة بعدين قال إيه وشاهد ومشهود واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة تمام إيه الرابط ما بين الأربعة سماء ذات البروج ادي نور واضاءه وعلو بيحلف ان ده حصل يعني زي ما بتقول بالمعنى كده والله والله والله قتل اصحاب الاخدود بس هو ربنا بيحلف بما يشاء من كونه وخلقه فهو بيحلف بالسماء وبيحلف بيوم القيامة وبيحلف بيوم الجمعة وبيحلف بيوم عرفة إن أصحاب الأخدود قتلوا حد يعرف يربط إيه الرابط ما بين المعنى ده بص بقى العلو والرفعة النور مش في ناس هتعدي على الصراط كالكوكب الدري دول مين دول أهل الدرجات العلى دول أهل السماء يعني أهل العلو يوم القيامة هم دول عملوا إيه بقى بعدين راح حالف بالاتنين دول أصل دول أعظم أيام الأسبوع وأعظم أيام السنة أعظم يوم في الأسبوع يوم الجمعة وأعظم يوم بيكفر ليك فيه يوم الجمعة مش كده؟ والمشهود يوم عرفة اللي هو يوم العتق الأكبر هتوصل للقصة دي إزاي؟ قتل أصحاب الأخدود محتاجة بذل محتاجة تضحية اتفهمت المعادلة ولا عيدها تاني عايز توصل للرفعة عايز توصل ان انت تبقى من اهل النور السابغ يوم القيامة المسألة محتاجة ان انت اول حاجة تعظم هذه الايام المعظمات قالوا العظيم لا يقسم الا بعظيم ربنا عظيم فما بيقسمش باي حاجة الا لما تكون عظيمة جدا فعشان كده هي ايام عظيمة فعظمها فحافظ على نفسك فيها قوي واعمل لها ألف حساب قوي يوم الجمعة في الأسبوع ويوم عرفة وشاهد ومشهود ولن تؤتى ذلك إلا بالبذل والتضحية اللي تمثلوا قصة أصحاب الأخدود الناس قتلوا الناس حرقوا رموا بالمجانيق في النار وما صدهم ذلك عن دينهم يبقى محتاجة انك تضحي يا ترى هتضحي بايه بقى هتضحي بدنيا هتضحي بوقت هتضحي بايه ايه الشيء اللي انت عندك استعداد انك تبيعه نفسك الله اشترى فهل انت بائع فبائع نفسه فمعتقها اللي هيبيعه واللي هيعتق يوم العتق الأكبر محتاج عملي تتصدق بصدقة كبيرة محتاج عملي اليوم ده من الفجر لغاية المغرب ما تنامش محتاج في اليوم ده تمسك مصحفك وتقعد عليه وتقدر تجيب ختمة والله لو انت قاعد كده ما بتتحركش وما بتعملش حاجة وقايم للصلوات ودعاء وذكر وكذا بلاش ختمة نص ختمة عشر اجزاء اقرأ قراية كتير يعني بحيث ان انت بتبقى قاعد ما بتتعملش حاجة تانية لا بتلتفت وتقول الليلة دي هنعمل ايه والليلة عيد وهنظبط وهنعمل لا خلينا دلوقتي بس ده يوم العتق الأكبر بس يعتقني من النار بس يغفر لي طب اعمل ايه قول لي عايز اعمل اعمال كبيرة قوي في اليوم ده انا على استعداد اعمل اي حاجة اضحي باي حاجة بس يعتقني من النار الاستعداد النفسي ده هو ده اللي أنا عايزه يوم العتق الأكبر ادي أول شاهد شاهد ومشهود تمام فين التانية بقى الثانية في قول الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال ابن عباس الشفع يوم النحر اللي هو يوم عشر اللي هو يوم العيد والوتر يوم عرفة يبقى ربنا أقسم بالوتر اللي هو يوم عرفة وده كلام ابن عباس اللهم علمه التأويل ترجمان القرآن طب عايزين نقف عليها برضه الفجر اللي هو وقت انبلاج النور وقت انفجار النور أول ما النور يطلع حلو مش أنا بقول لك والله العظيم يوم عرفة هيبقى يوم ميلادك الجديد أنا اتولدت من جديد زي الفجر ما بيتولد في ظل الظلمة الشديدة فيطلع أول نور نور الفجر وليال عشر كأن البداية تبقى هنا الليالي العشر أعظم أيام الظهر يقسم الله بلياليها ويعظم أيامها أيام العشر من ذي الحجة فلما أنت دلوقتي تعظم شأن يوم عرفة وتحاسب على نفسك قوي يمكن يجي نوق الفجر ويمكن تتولد من جديد عشان كده أقسم الله جل وعلا بها الأمر الثالث كان إيه؟ هذا يوم عظيم أقسم الله العظيم به حقه إيه بقى؟ فعظم فيه ربك عشان كده شرع التكبير في هذه الأيام وخاصة من فجر يوم عرفة احنا عندنا تكبير مطلق يبتدي من أول أيام العشر تكبر وانت ماشي كده زي ما انت عايز وانت راكب عربيتك وانت راكب المواصلات وانت رايح وانت ماشي كبر سنة والله مهجورة سنة مهجورة بنص الحديث في البخاري ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن أبي هريرة أنهم كانوا يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جميل كانوا يكبرون أيام العشر ويبقى عندنا بعد كده تكبير مقيد يبدأ من فجر يوم عرفة دبر الصلوات ليه؟ عشان يوم عظيم عظم فيه ربك كبر فيه ربك ولتكبروا الله على ما هداكم هدانا الأعظم منا وأعظم فضل هدانا إلى يوم عرفة يوم العتق الأكبر التكبير بيعمل كده الله أكبر الله أعظم من كل شيء الله أكبر من شهواتي الله أكبر من ملذاتي الله أكبر من الدنيا الله أكبر من زوجتي الله أكبر من أولادي الله أكبر من أبي من أمي الله أكبر القلب يسمع فتوصل له الرسالة فيعظم ربه فبعد كده يسمع الله أكبر حي على الصلاة يكبر ربه مش الصلاة بس كل أمر من أوامر الشرع الله أكبر ولله الحمد مش احنا قلنا شكر النعمة والتعظيم هم دول هو ده رسالة يوم العتق الأكبر الأمر الرابع المعروف إنه صيامه يكفر كما قلنا سنتين الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة يكفر سنتين اللي فاتت واللي جاي ابن القيم بس بيورد حاجة ظريفة كده بيقول في الزاد ان في واحد جاله وقال له طب يعني انا صمت يوم عرفة وصمت كمان يوم عاشورة وادي كمان اكدنا على السنة خلاص اتظبطت السنة كده متظبطة مرتين فخلاص يبقى احنا كده في التمام انتم مكبرين الموضوع ليه القصة كلها يوم عرفة وعاشورة واعمل اللي انت عايزه يا حاج بعد كده خلاص بقى ما انت هتبقى حاج بجد قال وهذا شأن من لم يعرف شيئا عن الله لأنه رتب الجزاء على العمل دون نظر ده قال لك خلاص هتكفر وكده أكيد اتكفرت وخد صك الأمان ويظبط نفسه مين قال لك أنها قبلت ازاي لما تقول لي لا ما انا ما عملتش حاجه في اليوم ده خالص انا قعدت قافل خالص كان معانا واحد في اعتكاف في يوم عرفه فشغال مدير في شركه وبتاع انا قايل له بقى ايه ما ينفعش تفتح بقك خالص اقفل إيه حتى الموبايل وبتاع قال هخليه silent كده عشان خاطر لو في حاجه مهمه قوي ولا حاجه يعني نعملها فيرد فالتاني بيستفزه يقول ايوه حاضر بعد المغرب بعد المغرب حاضر هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر الله له في أثر كده فقعد كده لغاية ما المغرب ادن هو حط اللقمة في بقه فتح له أيوة يا كذا كذا كذا ما ينفعش الشغل ده خالص إنما هذا يوم يكفر الله به سيئاتك إحنا على حسن الظن بس حكاية القبول دي مش بتاعتنا المؤمن يعمل العمل وقلبه وجل يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون طيب آدي أربع حاجات أساسية قلناها في فضل يوم عرفة تعالوا بقى ناخد روشتة عملية من سيفوز بيوم عرفة رقم واحد أكثر الناس خضوعا وانكسارا هو أكثر الناس فوزا بيوم عرفة روى أبو يعلى بإسناد رجاله ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة فقال رجل يا رسول الله هي أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله واخدين بالكم زي اللفظ الحديث بتاع الصحيح المشهور ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام لا بس خدوا بالكم اللفظ ده عشان هيجيب لي حته مهمه قوي قال إيه بقى بيقول له هي ولا عدتها من الجهاد قال هي افضل من عدتهن جهادا في سبيل الله خدوا بالكم النبي قال رباط يوم في سبيل الله يوم تجاهد فيه في سبيل الله بقد ايه بقى ألف يوم ألف يوم صيامها وقيامها يوم يطلع فيه يجاهد في سبيل الله يبقى واقف على الثغرة اليوم ده بيتحسب له بألف يوم صيام وقيام خدوا بالكم بقى الراجل بيقول له اهو ففاهم هو ان يوم جهاد دي يعني ايه فبيقول له يوم من ايام العشر ولا يوم نجاهد في سبيل الله قال هي أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إيه رأيكم طب ما في أثار بتقول أن اليوم بألف يوم ده الحديث ده باللفظ ده يقول إن هم أكتر كمان من ألف اليوم العمل فيه ممكن يكون بيتضاعف أكتر من ألف مرة قال هي أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا هنا بقى عفيراً يعفر وجهه في التراب إلا من عفر وجهه في التراب دي دلال على إيه؟ ذل وخضوع وانكساره عفر وجهه سجد لربه خضع لربه مش المعنى انه يطلع يقعد يطلع لي حته في الصحراء وبعدين يقعد يعمل لي كده و... ويبقى الا من عفر وجهه في التراب لا انه معناه انه خضع لله سبحانه وتعالى وذل بين يديه وانكسر دي تديني على طول واجب عملي محتاجين سجدة حلوة كده سجدة تقوم تصلي لك ركعتين وتطول فيهم في الضحى في ما بين الظهر والعصر وتروح ساجد ومفضفض أصل عشان أجيب الذل والانكسار ومحتاج دعاء بحرقة قلب عشان أجيب الذل والانكسار محتاج أفتكر ذنوبي عشان أجيب الذل والانكسار محتاج أعظم ربي وأكبر ربي عشان أحط راسي في الأرض وأجيب الذل والانكسار عشان أنا عند المنكسرة قلوبهم من اللطائف أنه روي أن الله تعالى قال لموسى هل تعرف يا موسى لما كلمتك من بين الناس ليه خليتك كليم الرحمن؟ قال لا يا رب قال لأني رأيتك تتمرغ بين يدي في التراب تواضعا لي وفي صفة الصفوة بص بقى هم كانوا بينزلوا أنفسهم إزاي وينكسروا إزاي لله إن رجل جاء لوكيع بن الجراح وأغلظ عليه في الكلام راح عمل إيه وكيع فدخل وكيع بيتا فعفر وجهه في التراب عفر وجهه في التراب يعني قعد سجد وقعد يبكي بين ايدين ربنا ثم خرج إلى الرجل فقال زد وكيعا قول قول زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه الدواء فين في الذل والانكسار عفر وجهه لله وكان أبو رجاء عمران ابن ملحان العطاردي من التابعين كان على فراش الموت وهو محتضر يقول ما آسى على شيء أخلفه بعدي والله أنا مش ندمان على حاجة إلا أني كنت أعفر وجهي كل يوم وليلة خمس مرار لربي عز وجل الصبر عرفتوا يعني إيه بقى تعفير الوجه السجود دي هتديني على طول معنى عايزين ننفذه هناخد في الواجبات العملية نشوف السلف بيعملوا إيه على جبل عرفة ونعمل إحنا زيهم علشان ده معنى من المعاني المهمة وظيفة من الوظائف الأساسية مع عرفة منهم كسفيان الثوري رؤيا يوم عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان حس انه ايه وترى كل أمة جاثية راح قاعد على ركبه وبدأ في الدعاء والبكاء تذللا وتواضعا وانكسارا لله الواجب العملي في النقطة دي اسجد واقترب انت عندك زي ما قلنا كده ما عندناش وقت ما بين العصر والمغرب صلاة لكن عندنا من الفجر لغاية العصر وقت تنفل فيه كما شئت فعايزين في الوقت ده افتح بقى هتصلي عشر ركعات عشرين ركعة في ناس بتعمل أرقام مش مهم الأرقام المهم القرب هتصلي ركعتين ويمكن يكونوا هم دول الركعتين اللي يقضوا لك حاجتك اللي هي انك تعتق ايه رأيكم هنصلي ركعتين قضاء حاجة وأعظم حاجة هي إيه؟ العتق أدي أول حاجة هننكسر ونذل ونخضع ونحاول القلب بقى يتكسر شوية لله تاني حاجة هنحتسب زي ما قلنا ثواب الحجيج احنا عاملين شعار من السنة اللي فاتت اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر من زمانك بتمل عينيك بالكعبة كان زمانك بتشرب من زمزم دلوقتي وتتضلع منها فتروي قلبك وتشفي جسدك وترشفي قلبك كان زمانك قلبك بيطوف حوالين بيت ربك وقلبك طاير من الفرحة وهو في أعظم بقعة على وجه الأرض كان زمانك دلوقتي بتسعى ما بين الصفا والمروة كأنك تسعى بين كفتي الميزان تسأل الله أن ترجح كفة حسناتك على سيئاتك كان زمانك بتسعى وتخطو الخطوة ومن تقرب إلي الشبر تقربت إليه الذراع يا لو كنا بلغنا الحج الحج يغفر الذنوب والتبعات رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وتحملت عنهم التبعات وحقوق العباد ومظالم العباد أخوف شيء عليك يوم القيامة وقفة عرفة تخلص القصة دي كلها اسمعوا وإنوا بقلوبكم دلوقتي دلوقتي إن كنا لم نبلغها بأجسادنا فلا تحرمناها ربنا بقلوبنا يمكن نعرف نحج بقلوبنا ما سلكتم مسلكا ولا واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر والله يا رب حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر إن كانوا سيفيضون من عرفة مغفورا لهم فلا تخرجنا من يوم عرفة إلا وقد غفرت لنا أجمعين إن كان الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة فيا رب من علينا بفضلك فأنت الكريم بثواب الحجيج فتدخلنا الجنة يا رب إن كانوا ستحمل عنهم التبعات فنحن أحوج يا رب فقراء أذلاء خاضعون فيا رب تحمل عنا يا رب أنس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب اللي هو الوقت بتاع قبل المغرب ده قبيل المغرب فخلاص الشمس هتغرب فقال يا بلال أنصت للناس سكت للناس فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس فقال معاشر الناس أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا قال دلوقتي فأقرأني من رب السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقال عمر يا رسول الله هذا لنا خاصة قال هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر كثر خير الله وطاء الحديث رواه ابن المبارك وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب انتوا مش واخدين بالكم حقوق العباد دي مالهاش حل اقرا في كل كتب اللي بتتكلم عن الدار الآخرة يقول لك إلا ده ملوش حل الحل بقى من عند ربنا حقوق العباد مظالم حق ربنا ممكن ربنا يغفر ويتوب إنما العبد مش هيغفر ولا يتوب قلنا في الدروس إن العباد لا يغفرون لكن يعيرون أما الله فيغفر ولا يعير فالعبد مش هيغفر ولو كان أحب الناس إليك لو كان والدك لو كان أخوك لو كان ابنك نفسي نفسي معلش أنا آسف أحرم نفسي ليه حقي شتمتني ضربتني عملتني سويت لي حقي فمشكلة عرف يمحي ده كله عايزين نعمل زيهم هم هيروحوا يعتمروا هيروحوا يطوفوا قبلها هيحرموا أيوة وإحنا هنحرم هنحرم آه هنحرم هو إيه المطلوب المطلوب إن إحنا نتخلص من الدنيا المعنى يعني المعنى الأساسي إنه بيلبس كفنه مش مهموم أنت بقى بالشغل والدراسة وكل الكلام ده ربنا هيتمه أنا علي أن أنا أقوم بواجبي لكن ما حملش قلبي أكتر من لازم مش ناقصة بقى كفاية كده دنيا عايزين نحرم بقلوبنا فنطلع الدنيا من قلوبنا إيه كمان هم بعد كده لبيك إجابة لك بعد إجابة حبا لك بعد حب إني ذاهب إلى ربي سيهدين جاي لك يا سيدي جاي لك يا حبيبي جاي لك يا قرة عيني خلاص ما فيش غيرك لبيك لبيك لبيك اللهم حلو قوي اللهم بس طالعه من قلبك ازاي ومطلوب ان انت تعلي صوتك بيها انت مش هتلبي انت هتلبي بده مش على لسانك هم يلبوا هناك ده نسك بالنسبه لهم بالنسبه لنا احنا قلوبنا بنطلع منها الدنيا وبنقبل على ربنا لبيك يا رب دعوتنا استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم لبيك هي دي لو تطلع من القلب كده خلاص تطلع الدنيا تطلع المشاكل وتعرف طريقك لربنا هم بعد كده هيقربوا طهروا القلب قلوبهم اتحركت لله هيمشي لغاية ما يبقى قريب قوي منه عند بيته الحرام يجري يجري زي المرأة بيت ربي بيت ربي بيت ربي تحط خدها على الكعبة وتموت أنا هقرب منك أنا هنا مش ممكن أبقى هنا أنا بالقرب ده منك أنت عمرك ما كنت بعيد عني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أنا اللي كنت بعيد عنك أنا اللي كنت مش فاهم أنا اللي محتاج أذل وانكسر بين إيديك فأقبلني فتقرب فتطوف تاخد اللفة الأولى وانت حاطط وشك في الأرض قلبك محتاج تاني مش قادر في مغناطيس شددني ناحية بيتك ناحية قربك أخد تاني تالت رابع خامس مش حمل وهكذا شأن القلوب كما يقول ابن القيم فالقلوب على قسمين قلب يطوف حول العرش وقلب يطوف حول الحش القذورات الدنيا الملعونة بس هيقرب ويغسل ويلتزم يا رب التزم يلتزم ويرفع ايديه مستسلم يرفع ويبالغ ويلزق جسمه كله بالكعبة أنا عايز أبقى هنا مش عايز أبعد عن هنا أنا عايز ألزق هنا وارفع إيدي مستسلم خاضع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي كان إذا صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء رفع يديه أقصى ما يكون يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض وبعدين يروح يصلي خلف المقام ويعاهد ربه على الإخلاص قل هو الله أحد وعلى الولاء والبراء ما فيش غيرك مش هحب إلا أنت مش هتقرب إلا منك ومن أوليائك هعادي كل حد ما تحبوش قل يا أيها الكافرون ويقرب وبعدين يسعى مش هقف لغاية كده يسعى ويروح مرة واثنين وثلاثة ويهرول ويجري ويمشي والطريق كده يوم هتجري قوي عشر ذي الحجة رمضان أيام المباركات هرول اجري ويوم هتمشي الطريق لربنا كده وبعد ما هينتهي هيروح يحلق أو يقصر يشيل الزينة خلاص اللي بيدخلوا له بيكونوا طهروا قلوبهم خالص من الدنيا هيعملوا كده ويجي عليهم بعد ذلك يجي يوم عرفة لازم الأول ما يدخلوا خدوا بالكم العرفة دي مش في الحرم عرفة بره في الحل الحرم اللي هو المكان اللي يحرم فيه الصيد ويحرم فيه القتال وكذا وكذا مش كده مسمى ايه الحرم عرفة مش من الحرم عرفة بره مكة حتى ولو كان المكان قريب لكن مش هو ده مكان الحرم الحرم واخد بالك كأنك داخل عليه واقف من بره على الباب لسه بتخبط التخبيط فين في عرفة وبعدين هيقف على العرفة ويخبط يا رب يا رب يا رب فيفتح له الباب فيزدلف الزلفة معناها القرب فيبيت في مزدلفة مزدلفة دي من الزلفة كلمة زلفة يعني قربة هياخد الخطوة الأولانية ثم يكون في منى ليحقق المنى فيتقرب ويدخل وكل يوم يقول له روح عليك أن ترجم طلع بقى ارجم كل العوائق كل الحواجز هتقابلك حاجات من دي كتير يمكن في اليوم الواحد يمكن ثلاث عقبات وكل عقبة منهم محتاجة منك سبع تصويبات شيل شيل اوعى تقف هتعرض قدامك الدنيا بصور مختلفة البنت والجواز والشغل والعيلة والأولاد والأحوال هتيجي عقبة عدي وهتيجي التانية عدي مش هتحس بالشوك اللي تحت رجليك لو قلبك مشتاق هتمشي هتلاقي الحاجز هتلاقي نفسك بتنط من فوقيه وبتعديه الجنة هنا عشان كده تبلغ فهمتوا عرفة محتاجين بقى بقلوبنا المعاني دي احنا قاعدين بنقول يا رب نبلغ ثواب الحجيج بنيتنا عيش بخيالك الحج ده الواجب خدنا كده في الواجبات أول حاجة قلنا الذل والانكسار اتنين قلنا نستشعر معاني الحج بقلوبنا عشان نسميها كده حجة بقلبك ثلاثة إن احنا نطهر قلوبنا من الدنيا بعض السلف قال وقفت بعرفة ومعي نفقتي فأحببت أن أسأل الله عز وجل وليس معي من الدنيا شيء فوضعتها بين يدي ودعوت الله إلى وقت الإفاضة ثم أفضت الشاهد انه يطهر القلب من الدنيا اشترى بعض السلف نفسه من الله ثلاث مرات كان بيعملوا ايه بقى بصوا يقف يوزن نفسه طلع كام ويجيب وزنها فضة ويتصدق بيها واشترى عامر بن عبد الله بن الزبير نفسه بديته واشترى حبيب نفسه من الله باربعين ألف درهم فتصدق بها وكان أبو هريرة خلينا في أبو هريرة يسبح كل يوم إثنى عشر ألف تسبيحة بقدر ديته دول اللي اشتروا أنفسهم حتى يعتقوا الواجب احنا قلنا في وسط الكلام ان في حديث وإن كان في إسناده مقال أن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له عشان كده هيبقى في الواجب العملي في البرنامج بقى ان انت من الفجر للمغرب انت يسر تعتكف اصل في البيت تليفون هيجي تهاني العيد تعالى كذا، مش هنخلص فهم 12 ساعة يعني ناخدهم اجازة من كل حاجة لو ينفع يعني في ناس عندها شغل في ناس عندها ارتباطات كذا يبقى برضه على الاقل يعني يخلص شغلته دي ويروح يقعد في الجامع يقعد على اساس ان هو يتفرغ وينقطع لله سبحانه وتعالى ده المعنى ليه من صمت نجا فاحنا عايزين نسكت يبقى يملك لسانه وبصره طبعا هيخرج وبكره عيد والناس خارجه تشتري اللبس والحاجه و... ولخمه و... فبرضه عينيك وسمعه فاحنا ما فيش احسن من ان هو يعرف يقفل على نفسه ولو بيته كده خير بس يبقى قاعد في المسجد وتتنزل عليه الرحمه والملائكه تقعد تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه يبقى اوفق له الواجب الرابع اللي هو واجب العشر كله بس هيتأكد هنا فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير اللي هي البقيات الصالحات على لسانك بقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتير الواجب الرابع الإكثار من الدعاء يبقى الذكر والتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير والدعاء بقى دي وظيفة الوظائف حالات انا دلوقتي هحط ايه تصور كده واللي يناسبه يظبط هو على حسب ظروفه بس يعني التصور كالتالي نقول الجدول المطلوب في الليل انك تنام كويس علشان خاطر احنا قايلين اهو من الفجر مش هتنام فحاول تصلي العشاء وتقعد شويه مثلا تقرا شيء من وردك وتروح نايم تصحى بقى مثلا على حسب كل واحد هيصحى قبل الفجر بساعه بساعتين ثلاثه على حسب المهم ياخد قسطه من النوم بحيث يبقى مستريح خالص ويبتدي بقى ياخد ورده من الليل عشان من أصلح ليله أصلح الله له نهاره فاحنا عايزين نصلح الليل فالوقت ده بقى يبتدي يقوم بقى يناجي ربنا ويتضرع عليه ويتجهز بإيه إنه يقرأ له مثلا أقل حاجة 100 آية 100 آية عندك متسع وصحيت بدري ولا حاجة يبقى الألف آية عامة وتبارك تقرأ لك جزئين تقرأهم بحيث إن أنت تجيب الألف آية تبقى عملت قنطار من الأجر جميل قوي وهم ليال عشر وليلة عرفة وليلة عظيمة وي وي وي فيبقى خير العمل بعد كده هنتسحر وهيسيب الربع ساعة اللي قبل الفجر دي يبتدي فيها يستغفر ويبقى سجدة القرب دي زي ما قلنا عليها يبقى بالأسحار هم يستغفرون وفي نفس الوقت يتقرب بقى ويفضفض ويقول يا رب وفقني أنه أطيعك وأحسن عبادتك في يوم عرفة وبلغني فيه العتق يا رب وتدعي مش لنفسك بس تدعي لإخوانك وتستغفر للمسلمين والمسلمات وتكثر عملك خلاص الأذان يؤذن أو قبل أن يؤذن بخمس دقايق ولا حاجة تاخد بعضك تتوضى وتتجهز لأداء صلاة الفجر هنبتدي نذهب للفجر وإحنا حاطين النوايا حج وحجة وعمرة بجلسة الشروق حج إن أنت رايح تصلي فريضة واللي هيذهب إلى فريضة من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج وانت الحج بقى عامل معاك عمايله خالص في قلبك من تحت في قوي على المعاني دي فتروح وانت نازل ناوي وناوي ان انت هتعتكف اليوم عشان يكتب لك ايضا اجر اعتكاف نص اليوم ده حتى او اعتكاف اليوم يعني بمعنى انه الجزء اللي هو في النهار تلبي النداء وتقول اذكارك والبرنامج المعتاد المعروف الى ان تذهب الى المسجد زي ما قلنا مع أول خطوة في المسجد هتجدد نيتك أن أنت هتقعد عاكف إن شاء الله في هذا اليوم وتسأل الله تعالى أن يبارك لك فيه هتؤدي الشعائر المعروفة من أداء ركعتي الفجر التي هما خير لك من الدنيا وما فيها وتصلي الفجر وتجلس إلى الشروق كل حاجة ما بتحتسب نيتها تقول فيها ورد الأذكار الخاص به وبعد كده أول مع الشروق تبتدي بقى تمسك ختمتك على أساس أن أنت هتبتدي بقى تنوع ما بين الأعمال فتاخد في الأول شحنة بالقرآن محتاجين شوية قرآن كده إيه ينزلوا الرحمات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة تنزل الرحمة البنزين اللي هيشغلك طول اليوم فتقرأ لك حبة حلوين كده يفوقوك وبعدين هتبتدي بقى القراية وهيجي بقى النعسان والشيطان بقى هيعملك ويظبط لك بتاع قوم بقى اتوضى وصلي قوم بقى صلي لك احنا قلنا اسجد واقترب انوع بقى ما بين الايه القراءة والنوافل كده لغاية الظهر طبعا في الوقت ده هكون صليت الضحى هنصلي الضحى طبعا تعال معتكف صلي لك الضحى أقل حاجة أربعة عايز تصليها صليها ثماني ركعات ثمان ركعات بنية اسجد واقترب حلو كده بعدين هتؤدي صلاة الظهر وفي صلاة الظهر هتاخد بقى السنة القبلية هتصلي أربع قبل وأربع بعد عشان تحرم على النار من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم على النار وبعدين تكمل الورد اللي انت ماشي فيه وتنوع بينه وبين الذكر احنا قلنا فيه أذكار فتسبيح وتحميد وتهليل ولا إله إلا الله على لسانك على طول قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي كان على لسان النبي إيه بقى في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير طبعا اللي بيقولهم عشر مرات بتعتق رقبة اللي بيقولهم مئة مرة تكون له عتق عشر رقاب وكمان ترفع له 100 حسنة وتقوم عنه 100 سيئة وتكون حرز ليه من الشيطان ولم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل زاد فحلو قوي على اللسان دي فاعمل لك ورد فيها الاستغفار صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار تنوع بينهم وتختص الحاجات اللي هي الفضل قوي الحبيبتان تحبب بهما إلى الرحمن في يوم العتق الأكبر وسبحان الله العظيم وبحمده اللي هي تحقق كل المعاني احنا قلناها دي في درس تجر مع الله تبقى فيها معنى الذل والانكسار وفيها معنى الحب وفيها معنى التعظيم سبحان الله ذل وانكسار ليه؟ بتقول يا رب انت منزه عن كل نقص وانا اللي فيها النقص والحمد لله انت ربي ولي النعم فهحبك لانك انت كل فضل انا فيه منك فالحمد لله وانت يا رب اعظم واكبر ولك سبحانك صفات الجلال كلها سبحان الله العظيم وبحمده هم قالوا ايه ذل وانكسار وحب واكبار وتعظيم هي دي معاني العبوديه حلو كده من العصر للمغرب بقى اللي في ايده خدمه يخلصها اللي في ايده ورد يعمله يظبط اذكار المساء وتقعد بقى دعاء ساعه ساعة إلا ربع نص ساعة دعاء دعاء واستشعر ان انت دلوقتي واقف على عرفة وانت لو واقف هنا هتقعد تقول له ايه وتجمع ما بين المعاني اللي كان السلف عليها بعضهم غلب عليه الخوف وقف مطرف وبكر المزني بعرفة فقال أحدهما للآخر اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي وقال الآخر لولا أني في هؤلاء لرجوت أن تغفر لهم ده غلب عليه الخوف في واحد تاني العكس خالص غلب عليه الرجاء قال ابن المبارك جئت سفيان الثوري وهو جاث على ركبتيه احنا قلنا كان بيبقى قاعد كده وعيناه تذرفان فقلت من أسوأ هذا الجمع مين الضايع اللي مش هيتغفر له قال الذي يظن أن الله لن يغفر له في ناس زي الفضيل وقف على عرفة ما نطقش ما نطقش قاعد يعيط يبكي يبكي كل ما يجي يحاول يدعي يغلبه البكاء فظل يوم عرفة باكيا إلى أن ذهب الناس يفيضون إلى مزدلفة فصرخ وقال واسوأتا وإن عفوت قالوا غلبه الحياء حتى لو غفرت لي بس هقف بين إيديك وهتقول لي عملت كذا مش هقدر أقول حاجة فغلبه الحياء ففي ناس بيغلبها الرجاء وفي ناس بيغلبها الحياء وفي ناس بيغلبها الخوف في ناس شغلهم الشاغل كان الاجتهاد مسروق من سلفنا الصالح قالوا ايه حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا ما نمش إلا ايه ساجد من شدة اجتهاده ما كانش بينام إلا هو ساجد خلص اللي عنده كله هو ده اللي أنا ابتديت بيه ساعة ما قلت قتل أصحاب الأخدود عايزة تضحية هو ده بالغ في الاجتهاد وكان سعيد ابن جبير إذا دخلت عليه العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه فتبالغ وتدعي وتدعي لإخوانك هكذا إلى أن يدخل عليك مغرب ليلة النحر ليلة العيد لما يدخل ليلة العيد تبقى شاكر مكبر سبحان الملك أضحك وأبكى عايزك دلوقتي تعيط طول يوم عرفة وعايزك ليلة العيد تبقى فرحان ومزقطط وفرحان بيوم العيد وما ينفعش في يوم العيد تقول يا عم أبكي على مصايب السودة وأحوالي ده أنا ضايع لا في العيد افرح افرح بخيبتي افرح بخيبتك كويس اه والله علشان احنا ما عندناش التوازن ما الشيطان ده شغلته إنما النجوى من الشيطان ليه ليحزن الذين امنوا يحزنك انت ضايع انت وحش انت فيك انت فيك يوه اعمل اي حاجة بقى ما هو انت ضايع ضايع وما تبقى كمان دنيا وآخرة يلا يا عم فبس جابك والعكس يخوفك يا ابني لا ما خلقت النار إلا لك انت أصلا شكلك كده هو كده جهنمي عبقري يعني مش يقول لك جهنمي يقول لك خلاص هي أكيد لازم هنعدي عليه هنعدي عليه فيخليه حزين حزين حزين حزين لغاية ما يضيعه أو يفرحه قوي بقى إن الله لا يحب الفرحين يبقى م- ماشي بقى خلاص مش قادر يعني من شدة اغتياله في الأرض قارون في الأرض وهكذا فلا ده ولا ده هنا اضحك هنا ابكي هنا ادعي هنا ارجو هنا خاف هنا اعمل كذا احنا متعبدين وممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى أختم بمولود آخر ولد يوم عرفة ابتديناها بمولود وننهيها بمولود المرة دي قصة شاب هحكي لكم كلامه وأقوله لكم بنصه يعني بيقول كانت حياتي عبثا وضياعا له لعب ما كنتش أعرف معنى للحياة ما عنديش قيمة أقدسها في الحياة الكل عندي سواء حلال حرام معروف منكر كله جائز الدنيا كلها سخرية كبر غرور الصلاة مش موجودة في برنامج اليومي ممكن أصلي في الأسبوع مرة مرتين ممكن في الشهر جمعة رمضان كنت ساعات أصوم اليوم وتاني يوم أصوم نص ساعة حلو نصوم نص ساعة ده آه، أنام بعد الفجر وما أصحاش إلا قبل المغرب نهاري ليلي وليلي نهار هكذا أنا كنت مغرور بشبابي صحتي بيلعب بقى جيم وبتاع ومظبط نفسه والحمد لله ربنا كان موسع علينا وعندنا ثروة و و. ما كنتش شايف إلا نفسي وصحابي اللي كانوا معايا على نفس الحال وعلى نفس الوتيرة بيقول في يوم من الأيام جالي صداع شديد جدا في الأول قلت هو ده دماغه دي ولا ايه في ايه النهارده مش مظبوطه يعني فما حطيتش في دماغي لكن بدأ الصداع يزيد قوي فعرضت نفسي على أحد الدكاترة في البداية كنت متأكد إنه هيقول لي يا ابني صداع فهيديني شوية علاج للصداع وقد كان راح كتب لي أدوية الصداع بدأت أخدها استريحت شوية لكن كانت من جملة المحظورات اللي الدكتور قال لي عليها قال لي ما تقعدش قدام التلفزيون فترات طويلة دي في حد ذاتها يعني كف ايه الغلاسة دي مش مشكلة يعني لكن عدتها بعد يومين فعلا اتحسنت شوية وحسيت ان انا خلاص بقيت كويس عادت ريما لعادتها القديمة واشتغلت زي ما انا عايش البرنامج القديم زي ما هو معيش يومين ثلاثة الا والألم بدأ يزيد قوي في راسي وبدأت احس بالصداع من تاني من هنا بدأت أخاف القلق بدأ يسيطر على تفكيري رحت رايح لأكبر مستشفى في البلد عملوا لي أشعة على راسي وكانت الكارثة ورم بجوار المخ يعني إيه؟ أنت مصاب بالسرطان مصاب بالسرطان إيه ده؟ أنا حمود؟ لا في حاجة غلط مش ممكن حمود بيقول قلبي لقيته ضربات النبض بقت سريعة جدا ايديا بدأت ترتعش جسمي كله بيتهز حسيت ان انا هقع من شدة هول المصيبة على قلبي خرجت من المستشفى ومفيش حد اكتر مني هم السؤال الحائر جوايا انا ناقص لي قد ايه انا عملت ايه لاخرتي أنا رايح فين أنا رصيدي إيه هقابل ربنا إزاي هعمل إيه وأنا ماشي تهت في الطريق مش عارف أنا بقيت رايح فين وجاي منين ما حسيتش بنفسي إلا وصوت المؤذن بيؤذن لصلاة المغرب أول مرة في حياتي أنتبه للأذان وأول مرة أحس بكلمات الأذان في قلبي حسيت إن هو ده الطريق ما بقاش في طريق تاني ما بقاش ينفع أفكر في حاجة تانية قلت أنا لازم أتوب أنا لازم أرجع لربنا أنا ما فيش حد هيطلعني منها إلا ربنا دخلت لقيت إمام المسجد بيصلي والله يا للعجب أرى إيه أرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون قال الآيات اتفتح لها قلبي لقيت نفسي ببكي بكاء عمري في حياتي ما دقته قبل كده وقعدت أبكي لغاية ما الإمام سلم الناس مشيت من المسجد وأنا قعدت جالس جبت مصحف وقعدت أقرأ كلام ربنا لغاية العشاء وكل ما أحاول أمسك نفسي ألاقي نفسي في بكاء لغاية ما أذن لصلاة العشاء دخل إمام المسجد قال لي مالك يا ابني أنت مهموم كده ليه بتشتكي إيه قلت له كثرة ذنوبي قال لي يا ابني إن رحمة الله وسعت كل شيء رحمة الله تغلب غضبه قلت له أنا خايف ما يتوبش عليا قال لي إزاي الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ربك هو اللي هيقبلك ربك تواب ربك رحيم ربك عفو يعفو عن كثير قال لي ربك بيقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم أنا في اللحظة دي حسيت إن أنا بقيت شخص تاني إن أنا بتولد من تاني قال لي عارف إحنا في أيام عظيمة أوي ايه رأيك ما تطلع تحج السنة دي قلت له ده ينفع قال لي ايوه يلا بادر وروح احجز وان شاء الله ربنا يبلغك الحج هذا العام وقد كان وتيسر الامر على وجه ما كنت اتصوره وربنا سبحانه وتعالى امتن علي ورحت حجيت وعلى جبل عرفة كانت ولادتي من جديد رفعت إيديا وقلت له أنا ما كنتش أعرف سكتك الشيطان لعب بيا نفسي سولت ليا يا رب يا رب اغفر ليا يا رب يا رب يا رب ما تحرمني منك يا رب يا رب ماليش غيرك يا رب ناديته ناجيته فضفضت له وما خذلنيش وما ضاعتش دعوتي ليه وفتح لي بابه وكانت المفاجأة السارة رجعت وانا مستني لحظة الموت فإذا بالدكاترة يعيدوا التشخيص مرة تانية ويقولوا يظهر ان احنا شخصنا مرضك غلط الموضوع ما كانش كده خالص فضل الله عز وجل انت ما فاكش اي حاجة دلوقتي ايه ده والله بيحصل كده والله بيحصل كده ليه لا رب عظيم غفور سنة قبل اللي فاتت اتصلوا على الشيخ يعقوب أحد الإخوة الشيخ حكاني قال له واحد كان مصاب انفلونزا الطيور راحوا فاصلينه في أجياد انت عندك انفلونزا الطيور ومفيش فايدة فيك انت أيامك معدودة في الدنيا فالراجل ما يئس وكان في دكتور باكستاني راح مطلعه من المستشفى يوم عرفة ووقفه على جبل الرحمة وجاب جراكن زمزم الراجل بيحكي للشيخ يقول بقى يجيبوا الجركن قد كده ويغسلوني بيه ويشيلوا ويحطوا يشيلوا ويحطوا يشيلوا ويحطوا طول يوم عرفة كده ودعاء وبكاء وتضرع والله شفي من مرضه وما ذلك على الله بعزيز ليه أنا وإنت ما نتولدش من جديد ليه أنا وإنت ما نبقاش مولود جديد يوم عرفة شعرنا في عرفة السنة دي أنا ولدت من جديد ولدت يوم عرفة أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا ويرحمكم ويتوب علينا ويعفو عنا ويتقبلنا في عباده الصالحين نكتفي بهذا المقدار والله أعلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم